انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
يا ترى إيه هي الكنوز اللي في حياتنا؟ حبنا للشهرة ولا المال ولا السلطة ولا حبنا للعلم ولا في كنوز تانية نسيناها في زحمة الحياة كنوز حقيقية الكنوز الحقيقية هي إحنا هي إنسانيتنا أخلاقنا ثوابتنا ومبادئنا استنوني هكون معاكم شيماء حسني في برنامج كنوز آدم على راديو تسعينات اف ام
كنوز آدم مع شيماء حسني كل يوم جمعة الساعة 8 وربع على تسعينات اف ام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من كنوز آدم وسائل التواصل معانا هي هي هي هاشتاج كنوز آدم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام ممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01000 42 7894 يوم الحد اللي فات للأسف صحينا على محرقة في بلدنا فلسطين في رفح طبعا كل العالم شجب كالعادة وجيش الاحتلال طلع يقول آه بنعتذر أصل كان في مقاومين من حماس هناك آه وفي أضرار جانبية الأضرار الجانبية إيه بقى أطفال محروقة أطفال آه يعني مش قادرة أقول آه طفل مقطوع راسه والعالم كله طبعا آه، مستاء الشعوب كلها مستاءة بما فيهم الشعوب الأجنبية استفزني حاجة شفتها امبارح لكاتبة مشهورة آه وليها متابعين كتير قوي بتتكلم بقى بتقول ايه انا يا جماعة في جملة مكتوبة على الفيسبوك الجملة دي على ال social media كلها طاقتها مش حلوة عشان طاقتها مش حلوة أنا مش هقدر أقولها فيما يعني فيما معناها إن إحنا يعني إزاي في إزاي إحنا بننام وفي ناس ما بتنامش وإن إزاي في ناس إن إحنا بناكل وبنشرب وبنشتغل وفي ناس آه بتموت لا انت كده ده اعتراض على أقدار الله وإن انت ما بتشكرش نعم ربنا عليك إن انت في أمان ماشي نتعاطف اه و- ونوعي الناس عن القضية و- ونقاطع لكن ما تخليش الطاقة دي الطاقة السلبية دي تأثر عليك أكتر وهي هتضرك كده مع احترامي ليها لا هي مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية في عقيدة أو قضية تخصنا كعرب وكمسلمين آه، دي عقيدة ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون احنا مش جايين الدنيا عشان ناكل ونشرب ونشتغل وخلاص احنا جايين عشان حتى نحس بغيرنا حتى لو غيرنا ده مش مش من نفس الديانة على فكرة يعني في قصص كتير كده ال- مش معقول بره يعني أجنبيات أمريكيات بيتكلموا ولسه شايفة لهم فيديو عمالين متضايقين مستائين وبيبكوا وحد يطلع على ال social media يقول حتى التعاطف حتى ان انا احس يعني مش معقول حد آه، والده متوفي او والدته او بنته او ابنه والناس بقى سابته خلاص بقى كفايه يا جماعه ده هو هيجيب لنا طاقه سلبيه بقى احنا مش عارفين نشوف حياتنا ولا هنفضل معاه لحد ما يقوم من اللي هو فيه يعني معترضه بصراحه على ال- على اللي هي قالته آه، احنا لو عملنا search على جوجل كده وكتبنا من هو اعظم انسان في الدنيا هيجيلك في ال search نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم يليه سيدنا عيسى سيدنا موسى من الأنبياء نبي الرحمة والإنسانية نبي الرحمة والإنسانية في حديث صحيح بيقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه ان انا ما احسش يعني احنا اه مكملين واحنا مجبرين ان احنا مكملين لكن حتى اه نحس بيهم يا جماعه اه نتضايق عشانهم ده طبيعي في فيديو تاني على النقيض لحد مشهور برضو بيتكلم بيقول يا جماعه الناس اللي غضبانه قوي من جواها الناس اللي مستاءه احتفظوا بغضبكم سواء أمريكا أو إسرائيل عايزة الناس آه، تقول طب شوفوا إيه اللي حصل في غزة أي حد هيجي يتكلم هو ده اللي هيحصل فيه اه يا جماعة أنا هحتفظ بغضبنا إزاي حد قتل أخويا أو أمي أو بنتي أو زوجي أو أي شيء أو أي حد من عيلتي أنا هسامحه إزاي ويجي يقولي أصل في أضرار جانبية والناس جيراني يقولوا لي معلش أصل إحنا عايزين بقى نكمل حياتنا طب على الأقل الإحساس الإحساس نعمة من عند ربنا احنا في برنامجنا في كنوز آدم أساسه أصلا مبني في موضوعاته كلها لو تعمقنا فيها هنلاقيه مبني على الإحساس احنا مخلوق غير أي مخلوق احنا غير الحيوانات غير المخلوقات التانية احنا ربنا فضلنا على كل مخلوقاته بالإحساس وبالعقل مش معقول ان احنا اصل ده هيجيب لي طاقة سلبية اصل ده ماشي لو في انا في حاجة موقفاني في حياتي اه احنا بنروح للايف كوتش لو في حاجة موقفانا في حياتنا عشان نتخطاها ناس اذتنا لكن مش في قضية عقيدة مش في قضية ارض مش في قضية ناس اخواتنا بيموتوا ونقول آه، لا اصل هي الطاقة دي هتضرنا اكتر ما هتفيدنا اه نقط- هما مش كلاب عشان نقول بس احنا هنقاطع اه وهنواعي وخلاص لا احنا نحس بيهم زي ما اكيد في ناس ممكن يحسوا بينا احساس نعمه دلوقتي هنروح آه، لفاصل هنسمع ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوه نرجع لكم بعد الفاصل باذن الله
بنا الأعداء ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء الله يا الله عاف بنا الأعداء ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء أيقظ ضمير الأمة رجع لها الإحساس يا رافع الغمة صحي ضمير الناس أيقظ ضمير الأمة رجع لها الإحساس يا رافع الغمة صحي ضمير الناس
ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب
ومكملين معاكم في ال season الثاني من كنوز آدم وسائل التواصل معانا هي هاشتاج كنوز آدم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام وممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01042 7894 النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع بيقابلنا في البيت وبيقابلنا مع أصدقائنا برا وأحيانا بيقابلنا في الشغل في أماكن كتير حتى لو احنا طالعين رحلة بيقابلنا في ناس ممكن تتقبله وفي ناس لا او على حسب الشخصيات المقربة في حياتنا او غير المقربة انا هحكي لكم القصة في الاول وانتوا هتعرفوا ايه هو الموضوع القصة لسيدنا الحسن والحسين عن سيدنا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة الفردوس الأعلى مش الجنة كمان سيدنا الحسن والحس- والحسين كانوا راحوا يصلوا في المسجد فلقوا راجل كبير في السن آه بيتوضى لقوه بقى بيتوضى غلط فعملوا ايه آه عملوا ايه بقى عشان يتوض يتوضى صح فهو راجل كبير آه فقالوا له آه آه يعني أنا وأخي اختصمنا أيما يتقن الوضوء أكثر يعني مين فينا الأصح أنا وأخويا اختلفنا مين اللي فينا بيتقن الوضوء فالراجل راح قايل طيب أنا عايز بقى أشوف كل واحد لوحده بيتوضأ فراح سيدنا الحسن راح متوضي وكان سيدنا الحسن أشبه الناس وضوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعديه جه دور سيدنا الحسين فكان أشبه الناس وضوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فالراجل فهم وقال إيه بقى قال بورك بوركتما من بيت نبوة إنما المسيء أنا شايفين الطريقة يعني شايفين الأخلاق طبعا يعني هم أحفاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آه ازاي الط- ازاي الفكره جات لهم لا يعني بعد ما كان الراجل هو المفروض اللي هيتعلم بقى هو القاضي وهم اللي جايين يتعلموا احنا موضوعنا عن النصيحه انت ازاي بتنصح وهل بتتقبل النصيحه من اي حد ولا يعني في ناس واحنا صغيرين كده كنا بنحب لا محدش آه، في سن المراهقه او في المدرسه او في اطفال حتى صغيرين دايما آه، لا مش عايزين آه، محدش يقول لنا احنا هنعمل ايه لا احنا عارفين الصح من الغلط بس كل ما بنكبر بنقول ايه يا ريتنا كنا سمعنا كلام فلان او علان لا ده كان قصده مصلحتي او هي كان قصدها مصلحتي وللاسف برضو على الجزء التاني او على النقيض التاني على النقيض التاني في ناس ممكن تديني آه، آه، يعني نقد على هيئه نصيحه هي بتنتقدني او هي متضايقه مني فبتروح بقى مطلعه الغضب اللي عندها ده وتقول لك انا في الاخر ايه على فكره انا بنصحك لا وممكن بقى تبقى النصيحه قدام الناس يعني سواء في الشغل او بين مجموعه من الاصدقاء او حتى في meeting كبير تلاقي حد لا لا انا بقول لك انت انت طريقتك مش حلوه على فكره قدام الناس كل انا بقول لك عشان انا خايف عليك او خايفه عليكي او او اي شيء طب انت حضرتك انت لو بتحبيني او انت بتحبيني او انتوا خايفين عليا هتجيبني كده في بن... في جنب خالص وتقول لي يعني بطريقة مهذبة وأنا هحس لكن وكلنا على فكرة يا جماعة بنحس يعني مين اللي بيحبنا ومين اللي ما بيحبناش ومين اللي اللي قصده فعلا ينصحنا ومين اللي اللي غرضه كده زي ما بيقولوا كده ينكد علينا ويضايقنا ان فينا حاجات آه، غلط يعني مثلا موقف انا واقفه في مكان حد متضايق من وجودي حد بيعاملني كذا طب ليه انت ما قلتليش او انت ما قلتليش ان وجودي مثلا في الوقت ده مش مناسب كان ممكن تاخدني على جنب طب ماشي احنا بنعمل كذا طب كذا اصل مش هينفع دلوقتي واحيانا بقى بيكون في حاجات بقى اكتر ممكن يكونوا اصحاب عمر يعني حد داخل في مشروع والتاني عنده خبره في المشروع اللي هو داخل فيه ده طب ادخل ولا ما ادخلش انت عارف الريسك ده هيوصلني لحد فين ولا ولا مش هيوصل يعني ما تقولي و- وتلاقيه بقى دخل في الموضوع وخسر مثلا و... طب انت ليه يا ابني ما قلتليش ليه يا بنتي ما قلتليش لا اصل انا خفت ان انت تقول كذا لا قولي يعني آه، ما فيهاش حاجة أنا عارف إن أنت بتحبيني وخايف على مصلحتي أو أنت بتحبيني وخايفة على مصلحتي طبيعي المقربين هنعرف إن كانوا بيحبونا ولا بين القلوب رسل زي ما سيدنا محمد قال وبنفكركم بقى بسؤال حلقتنا النهاردة بيقول هل بتتقبلوا النصيحة من أي حد ولا المقربين منكم فقط وليه وهل عندكم وهل عندكم استعداد انكم تقوموا بدور الناصح وليه برضو مستنيين تشاركونا تشاركونا ارائكم على هاشتاج كنوز ادم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام ممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01000 42 7894 هنروح لفاصل باذن الله نرجع لكم بعد الفاصل
شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حلقة في وداني تنفعني في الدنيا دي جالي أخوك لن يخونك ده نفس دمك ولونك قول أخ تلقاه في عونك بيقول يا ريت تيجي فيا شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حلقة في وداني تنفعني في الدنيا دي شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حلقة في وداني تنفعني في الدنيا دي بالليل لا ما حرمش ساهر جال ايه رماك عالسهار جرحي نجح جال يا ساتر ايه تاني خلف الستار شايل في قلبي كوارث وارث نصيب الحيارة قلبي لا عايش لا حاسس مقطوع عنه الحرارة شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حاجة في وداني تنفعني في الدنيا دي شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حاجة في وداني تنفعني في الدنيا دي ميلت ساعة عصاري سلم ومايل عليا لمحت عيني نهر جاري من سيل دموعي في عينيا قال لي اللي سابك تسيبه والقلب هو ونصيبه اقبل زمانك بعيبه بخته اللي فهم القضية وصاني أجمل وصية خليتها حاجة في وداني تنفعني في الدنيا دي شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حاجة في وداني تنفعني في الدنيا دي الدنيا كيف الصبية اللي بتكبر وتحلى هتزيد في عندك تعندك ترخص لها هي تغلى ارمي الفلوس تحت رجلك ما تشيلش مالك في حجرك وطول ما هو مش فارق لك هيزيد مقامك وتعلى يا شيخ العرب يا ابو السباع يا شيخ العرب أبا العربي في ناس معادن يا ولدي وناس ولا تساوي معدن وفيه معادن تصدي ودي اللي جلتها احسن المرجلة بالمواقف مين اللي في الجد واقف بحر الصحاب نبعه جافف والندل عينه قوي وصاني أجمل وصية خليتها حلقة في وداني تنفعني في الدنيا دي شيخ العرب يوم ناداني وصاني أجمل وصية خليتها حلقة في وداني تنفعني في الدنيا دي
ومكملين معاكم في كنوز آدم وكان سؤال حلقتنا بيقول هل بتتقبلوا النصيحة من أي حد ولا المقربين منكم فقط وليه؟ وهل عندكم استعداد انكم تقوم انكم تقوموا بدور الناصح وليه برضو؟ فجت لنا بعض التعليقات اللي هنقراها معاكم يعني نجوى عبد العزيز بتقول النصيحة لو حسيت إنها صادقة ومين الشخصية اللي بتنصح وممكن أنصح بس مش أي حد بيتقبل دي حقيقة مش أي حد بيتقبل ومش أي حد برضو إن أنا ممكن أقبل منه النصيحة ممكن يكون حد أنا حاسة إن هو أصلا يعني ما بيحبنيش يعني وعايزني ألبس في أي شيء وخلاص يعني وهند شعلان بتقول بحب أسمع النصيحة وكتير بتنفعني لكن لو اتقالت بشكل غير مباشر ومن غير توجيه صريح أنا معاكي يعني أحيانا النصيحة بتبقى يعني ما بتبقاش نصيحة بتبقى حاجة مش عارفة أقول عليها إيه بس آه، اللي يعني اللي بيوجهك توجيه صريح ده مش كل الناس بتقبل حاجة زي كده إن أنت تحس إن هي بتديك أمر أو أنت بتديهم أمر أم مريم بتقول بحب أتعلم من أخطاء غيري علشان ما أقعش في نفس الخطأ وبقدم النصيحة للي بياخد بيها ومتأكدة هيعمل بيها إنما اللي ما بياخدش لأ بقول برافو انت صح يعني اعمل اللي انت عايزه طب خلاص انت شايف ان انت صح طب خلاص انت صح خلاص بقى يعني هنقعد بقى نجادل بقى و- وندخل في سجال لا انت صح بقى في الاخر في برضو مين معانا آه زميلتنا الجميلة عزة محمد بتقول بسمع نصيحة كل الناس وبعمل اللي في دماغي وبقدم النصيحة لو حد طلبها كلنا كده والله يا عزة يعني كلنا بنسمع النصايح كلها وبنعمل اللي في دماغنا برضو آه نور محمد بتقول بتقبل النصيحة من أي حد سواء مقرب أو غريب لأنه بيكون أكيد عايز مصلحتي والنصيحة بتنفع وما بتضرش بس لازم تتقال بيني وبين الشخص مش قدام ناس لأن النصيحة على الملأ فضيحة أما أنا ما بحبش أنصح حد إلا لو هو مقرب مني جدا وعارفة إنه هيتقبلها ومش هيتضايق مني هي أكيد آه، بس أنا معاكي وبشكرك يا نور جدا وعجبني التعليق بتاعك بس مش كل الناس بتكون دايما عايزة مصلحتنا يعني ده اللي أنا اكتشفته في الآخر يعني اه في ناس بتحبنا وفي ناس ممكن يعني الله أعلم يعني وفي إسراء محمد بتقول لأ عشان أنا راسي جزمة قديمة وبابا الله يرحمه اللي كنت اللي كنت بسمع كلامه بس ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويعفو عنه ويعفو عن كل أمواتنا يا رب العالمين أنا ريمي بتقول أنا بشوف إن الإنسان اللي مش بيتقبل النصيحة ده محتاج مراجعة نفسه كويس لأنه لازم الشخص يتقبل النصيحة عشان أكيد اللي بينصح ده بيكون بينصح من دافع الخوف عليك أو إنه عايز مصلحتك ولكن النصيحة بمعناها الحقيقي هي إن تكون بشكل مهذب أنا معاكي يا يا- يعني أنا ريمين بس آه، مش دايما الناس بتكون عايزة مصلحتنا في ناس أكيد بتكون عايزة مصلحتنا وفي ناس لأ يعني في ناس كويسة وفي ناس آه، أنت بتحسي من ناحيتهم إن هما فعلا بيحبوكي وخايفين عليكي و... وعايزين مصلحتك وفي ماريا أحمد بتقول آه م- يعني بتقبلها لا بتقبلها من القريب ولا من البعيد بعمل اللي في دماغي وبس يعني عايزة أقولك يعني أنت على حق ك- يعني معظمنا ساعات كده ممكن ما يقبلش من يعني لا أنا مش عايزاك تنصحني أنا ع- أنا عارفة أو أنا عارف أنا بعمل إيه زميلتنا بقى وداد العباسي بتقول بقبل نصيحة أي حد بحس بحبه ليا غير كده لا اتفق معاكي جدا يا وداد في مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين احيانا كده يعني في ناس اه يا جماعه في ناس بتحبنا اه مش كل الناس بتحبنا بس اكيد في ناس قريبين منا بيحبونا وخايفين علينا ليه كل الناس آه، آه، ممكن ما تكونش خايفة علينا لا على فكرة في ناس بتكون عارفة الصح ايه وممكن ما تنصحكش لان هي لا عايزاك تكمل في في حاجة غلط او انت داخل في حاجة غلط او اي شيء عشان هما للأسف يعني مش بيحبوك في الأول وفي الآخر يعني لا كمل انت ماشي في كذا لا لا يعني انت مثلا ممكن تيجي تاخد رأيهم تلاقي رأيهم يعني يعني تقول الرأي ده لحد اللي هم قالوه هو ازاي اصلا قالك الرأي ده ازاي اصلا قالك تعمل كده وقبل ما نختم في نهاية حلقتنا عايزة أقول قصة كده صغيرة كنت حضرت سيشن من فترة كبيرة قوي من ثلاث سنين تقريبا حد مشهور قوي كان في بنات كتير وطبعا كان في ناس كتير فكانت في بنت كده بتتكلم طب ازاي انا اعمل كذا وازاي فراحت قايله لها هي على فكره انت شخصيتك فيها حاجه انا عايزاكي آه، تعالجيها آه، وتشوفي حل فيها ان ايه بقى ان انت دايما شايله هم كل الناس ان انت دايما شايله هم صاحبتك الفلانيه وهم مش عارف مين في عيلتك وان انت كذا لا فكري في نفسك بقى فقالت لها لا انا بحط نفسي مكان الاخرين عشان انا لو اتحطيت في الموقف ده هحب الناس تفكر فيا فانا هختم ان احنا لازم نفكر في غيرنا ان الدنيا كلها مش بتدور حوالينا احنا بس و... و- وسامحوني ان انا مش هقدر آه، ان انا انسى اخواتنا في فلسطين سامحوني ان انا في ال season ده او حتى في ال season الاولاني ان انا مش هذكرهم ان احنا لا نألف المشهد ولا نعتاد ولا نيأس ولا ننسى لقيت كده وانا بعد آه، قصيدة جميلة كنت بسمعها زمان لمحمود درويش بتقول ايه بقى وانت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وانت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وانت تسدد فاتوره الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وانت تعود الى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وانت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وانت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وانت تفكر بالاخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعه في الظلام كنت معاكم شيماء حسني دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعيدوا لي ما تبقى لي من ذكريات وحلم أعيدوا لي ما تبقى لي من ذكريات وحلم فأنا قاومت واستشهدت وها قد تركت دمعا لأمي يروي لي أرضا وينبت بطلا عزيزا حرا صبورا بعزمي يعيد لي وطنا وحرية أرض الديانات السماوية وضحك أطفال غزية ذنبها كانت فقد تنا في عيدها ثوب من الدم في قلبها نار من الألم صرخت لنا بعزة الهمم حان وقت الأرض كي تغضب حسبي الله عليهم لا تجربوا بثباتهم يا رب يا رب ايدهم يا رب
يا الله صبرنا يا رب صبرنا يا رب صبرنا يا الله حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله
أعيدوا لي ما تبقى لي من كبرياء ومجد أعيدوا لي ما تبقى لي من كبرياء ومجد هذه هديتي لكم بندقيتي وأعيد كرامتي ببندقيتي